الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أسعد الله صباحكم وسدد الله قلوبكم ويسر الله على أرواحكم وأقر الله عيونكم بالصلاة شرح الله صدوركم ويسر الله أموركم وأعطاكم الله سؤلكم في عفو وعافية وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم واليوم إن شاء الله نتكلم عن هدايا الملك قبل الوقوف بين يديه الرغبات التي تطمعك اللي تخليك تقول والذي أطمع فمهم جدا ان الانسان يدرك من قبل ما يقف في الصلاه كميه الاجور الممتده والعطايا التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم قبل ان يقف بين يديه قد ايه الانسان اللي ما بيصليش اللي يفوته فرض واحد بس بيفوته اجور قد ايه ايه كميه الخسائر اللي بيخسرها ايه كمية المكاسب اللي بتضيع منه بتروح لغيره سبحان الله إيه بيكون احيانا في عروض يقول لك عرض يوم مش عارف ايه عرض رمضان عرض يوم جمعة العرض ده لمدة ساعة يا جماعة تلاقي ان السعر البضاعة نزلت خمسين ستين تمانين في المية فاللي يفوتوا الساعة ديت بيفوتوا العرض اللي بيفوتوا فرض واحد بيفوتوا ايه بقى بيفوتوا حاجات أبعد ما بين السماء والأرض فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من المحرومين أنا مش هكلمك باللي بيفوت صلاة يوم كامل بيخسر إيه ومش هكلمك في الحكم الفقهي دلوقتي وحكم تارك الصلاة وترك فرض واحد واللي بيترك يوم لا أنا هكلمك بس اللي هيضيع صلاة واحدة صلاة واحدة كمية الأجور والخيرات والبركات اللي حواليها قد إيه لكن سبحان الله كتير مننا لن يستوعب ما نحن نتكلم فيه إلا عندما يهال عليه التراب ويكون بصره في ذلك اليوم حديد ساعتها يبدا يستوعب وتبدا تدرك ويقول ياه ده انا فوتت حاجات كتيره قوي قوي قوي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا على فضل التهجير للصلاه يعني ايه التهجير للصلاه يعني ايه التهجير للصلاه محدش عارف أي التبكير جميل جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول الله أكبر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا الله أكبر بالله عليكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بيقول لنا الناس لو تعرف إيه الجوائز والأجور اللي بتكون للمبكرين المسارعين للصلاة لو يعلم الناس ما في النداء هنا إن التبكير للصلاة إن يبكر للصلاة وده بقى سواء امرأة هتصلي في بيتها أو رجل هيصلي في في المسجد والصف الأول الصف الأول أي في المسجد ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يا الله يعني خلي بالكم يا جماعة الحديث ده أنا هسألكم سؤال الحديث ده لما الصحابة سمعوه لأنهم يقولوا طب يا رسول الله لو الصف الأول كذا طب يا رسول الله لو الصف كذا طب يا رسول الله النساء يا رسول الله كذا ولا بيستمتعوا بالمراد أولا استمتع بالمراد ما الهدف من ذكر هذا الحديث ايه مقصد الحديث ده عاوز يقول لك ايه انك تنشغل بكثره الكلام والنقاش والاسئله الجانبيه ولا تستمتع اولا بالمراد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو عرفوا طيب اللي هيأذن دلوقتي مين واحد طيب انا النهارده عاوز أأذن لو يعلم الناس ما في النداء فضل الأذان خلاص وفضل التبكير للصلاة والصف الأول الحضور في الصف الأول ومش وجدوا إلا إن هم يعملوا قرعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا استهن ولو يعلمون ما في التهجير الله أكبر لاستبقوا إليه يعني هو التبكير ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوها ولو حبوا لو يعرفوا إيه اللي في الإجور لصلاة العشاء والفجر لآتوها ولو حبوا عاوز بعد إذنكم بعد ما خلص الدرس ده أنت عندك أربع سنين بتسمعني عندك تسعين سنة بتسمعني اعمل التمرين ده لمدة تلاتين سنة جاهزين كلكم هتعملوه جاهزين انكم تمشوا حبوة لمدة 30 ثانية بعد الدرس تمشي على ايدك ورجلك كده وتخيل المشية دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عليها لو انت عرفت ايه اللي في صلاة الفجر والعشاء من اجور خلاص مش هتسيب الصلاة ولو هتيجي كده ولو هتمشي كده واخدين بالكم عشان تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه ولذلك سفيان بن عيينة بيقول لنا كلمة جميلة جدا لا تكن مثل أجير السوء اللي تعبان بقى وكبير في السن وما يقدرش يعملها خلاص انا كان ليا هدف انتوا فاهمينه يعني اللي يقدر يعملها يعملها ولا ما يقدرش يتخيلها قال سفيان بن عيينة لا تكن مثل أجير السوء لا يأتي حتى يدعى يعني ما تخليش زي كده ليه العامل المتعب عارف كده لما يكون عندك حارس للعمارة أو للبيت كل شوية لازم أنت اللي تنادي عليه عشان يسيب اللي في إيده ويجي يقف جنب البيت متعب وفي واحد تاني لأ دايما فين في الخدمه فسفيان بيقول لك لا تكن مثل أجير السوء لا يأتي حتى يدعى ولذلك سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد إلا وأنا في المسجد من ثلاثين سنة واخدين بالكم من ثلاثين سنة اللي بيقول أنا أعمل التمرين ده بس الأحفاد مش هيشوفوني وكده لا بالعكس قول لهم تعالوا انتوا عارفين الحديث ده يعني ايه حبوه واشرحي لهم كانك بتشرحي ليهم يعني ايه حبوه ليس الهدف ان الواحد يمشي الفكره الهدف ان انت تتخيل يعني ايه حبوه سعيد بن المسيب لما في يوم من الايام طرق الباب على رجل فقال من وقد اذن المؤذن قال سعيد قال فخطر على عقلي وقلبي كل سعيد ابن إلا ابن المسيب لأن الأصل ابن المسيب إيه؟ في المسجد شوفوا تخيلوا يا جماعة الله يرحمه والدي ويرحم جميع موتى المسلمين في يوم من الأيام حد رن عليا بعد الصلاة كده فأنا بعد الأذان فبفتح عليه قال لي عود نفسك ما تردش على حد بعد الأذان حتى لو قدامك ربع ساعة عشان تصلي عشان هو يتعود إن هذا الوقت مقدس لا ي- يصلي لا يتصل فيه حتى لو أنت مسافر وأنت واخد وأنت مصلي جامعة ولا حاجة هو يتعود على إن الأوقات دي أوقات المسلمين ما بيشوشوش على بعض فيها واخدين بالكم الأوقات دي مفيش مسلم يشوش على مسلم فيها حتى لو انت مسافر حتى لو انت كذا فانا شايف ان دي من- فعلا من المعاني الراقيه وكان سعيد يقول ما دخل علي وقت صلاه الا وقد اخذت هبتها انا مستعد انا مستعد ربيع بن يزيد يقول ما اذن المؤذن منذ أربعين سنه الا وانا في المسجد الا ان اكون مريضا او مسافرا سفيان الثوري بيقول مجيئك إلى الصلاة قبل الإقامة توقير للصلاة وكيع بن الجراح بيقول من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها يا الله فالتبكير للصلاة سواء في المسجد أو التبكير للنساء في الصلاة في الصلاة ده من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ومن الأمور التي فيها المصادقة والمسارعة السؤال نقول نقول منذ أذن المؤذن ما أذن المؤذن منذ كام سنة أو كام يوم إلا وأنت جاهزة للصلاة ولابسة إذ ذلك ومتهيئة ونقول منذ أذن المؤذن من كام شهر آه، إلا وأنت متوضي وجاهز للصلاة من الاستعدادات لرمضان نقول عاوزين ندرب أنفسنا على الآتي أهو هو تمرين ما أبسطه وما أعمقه بسيط جدا ويسير جدا على ما ييسره الله خلاص هنقول منذ 15 رجب ما أذن المؤذن إلا وأنا متوضية وجاهزة منتظرة الصلاة وانت نفس الكلام تقوله ما اذن المؤذن الا وانا متوضي منتظر للصلاه مش هقول لك يا سيدي ان انت ايه آه، تكون في المسجد دي درجه ايه درجه عاوزه ناس آه، عنيد شوف احنا بنتكلم فين بنتكلم في شهر شهر ونص هل ده صعب هل ده صعب لا يؤذن المؤذن الا وانت متوضيه وجاهزه للصلاه ولا يؤذن المؤذن الا وانت متوضي وجاهز للصلاه الموضوع ده دلوقتي انتوا حاسين حاسين ان هو صعب لا هو انت ما اعت- ما اعتدتش عليه لكن هو مش صعب هو قلت لكم قبل كده في فرق بين هو كلفة بما يطاق لا يطاق ولا بما لم تعتاد عليه دي حاجة انت ما اعتدتش عليها و- موافقين موافقين على الفكرة دي فاحنا عاوزين نعود انفسنا ندخل بقى في عطايا الملك سبحانه وتعالى من أول ما تسمع النداء من أول ما تسمع النداء ابتداء كده عشان مفيش سؤال يتأتسأله في الموضوع ده كل فضل للرجال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وانت رايح للمسجد لك بكل خطوة كذا وكذا وكذا وكذا ثم قال للمرأة صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد أو من الصلاة في مؤذن ليك كده فاعرفي إن أج- أجرك خلاص أعلى بكتير من إنك إنك تدوري على الأجور اللي موجودة في فكل أجر يعجبك على طول تبقى عارفة اللي أجمل منه بقى اللي ربنا اختاره لك واصل لكم الفكرة دي المعنى ده مهم جدا إدراكه عشان لا تشوشوا على أنفسكم بإيه؟ بالموضوع ده يعني ولله المثل الأعلى عشان أقرب لكم الفكرة دي أنا قلت لابني وإحنا ماشيين يا إبراهيم عاوزك تعد خطوات لغاية المسجد فإبراهيم بيعد الخطوات لقاهم 200 خطوة قلت له على كل خطوة يا إبراهيم أنا هديك جنيه فيبقى 200 جنيه والمناسبة التمرين ده مهم جدا جدا آه، ممكن تعملوه مع أولادكم عشان توصلوا فكرة ممكن تعملوه يوم يعني والله يعينك بقى لو بينك وبينه المسجد 500 ايه خطوه فالمهم الولد ياخد جنيه على كل خطوه رايح وجنيه جاي لان العطاء على الايه على ذهابا وايابا فهياخد 400 جنيه النهارده اقول له انا اديتك النهارده عشان اقول لك يوم القيامه الله يحاسبك على كل خطوه مش بجنيه ده انا هديك جنيه وهتدخل ليك جنيه في البنك وكمان هشيل اي ديون انت تكون عليك هنعل لك جنيه ويبقى ديت حصيله الديون فلو كل خطوه تاخد ايه ثلاث عطاءات دي وبعدين انقله بقى واربطه بالاخره بس هو يبقى مره واحده شاف التمرين ده عملي فارجع واقول فانا قلت لك على كل يوم جنيه فالراجل ده دلوقتي قال لك خلاص حسبها كده قال لي 400 جنيه فجت اخته قالت لي طب وانا يا ابي قلت لها لو صليتي ع- الصلاة في وقتها اه هديكي على هديكي على الصلاة دي 500 جنيه أو هديكي 100 ريال سعودي أو 100 دولار مين خد أكتر؟ هي أخدت أكتر صح؟ أنا بقرب لكم الفكرة مش بقول دلوقتي مين خد أكتر ولا أنا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت اللي عاوزة تمشي وتحسب الخطوات وتاخد الأجور يقول لها إيه؟ لأ فيما يخصك أنت آه لو عملتي ده تاخدي أفضل من اللي أنت بتطمحي تطمحي ليه واصلة الفكرة؟ آه فكل واحد ليه حسبته ده حسبة بالجنيه ده حسبة ب- بعملة تانية ده حسبة بالذهب ويوم القيامة الله واسع الله واسع في الدنيا وفي الآخرة أقصد يوم القيامة سيظهر أثر اسم الله الواسع وتشوف بقى واخدين بالكم طبعا ده بقى موضوع بقى طب الصلاة في الحرم طب التراويح دي نقاشات تتناقش في وقتها فمش عاوز بس تشويش أنا مش هقلب الموضوع لمدار- لمدرسة فقهية أنا بتكلم في الفكرة المركزية فاستمتعوا بيها فنشوف بقى عطايا الملك سبحانه وتعالى من أول سماع الأذان سماع الأذان في الرجل والمرأة مفهوش بقى رجل بس وامرأة بس أو, أو امرأة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن جمال الأذان أنه يسمى نداء فاسأل نفسك ابتداء هو بينادي على مين اوعى يكون بينادي وانت ما بتردش يبقى معناها ان انت مش اهل النداء يعني واحد يقول لك يا محمد يا خيري وانت ما بتردش ده معناه ايه ده خطر شديد قوي خطر ان بيتنادى عليك فكأنك بي- بتقول بينادي على واحد تاني مش انا بينادي مش بينادي عليا آه لو كنت من أهل حي على حي على يعني أقبل لتحيا كنت إن إيه جاوبت فاسمه النداء فإذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذاك ابن جريج وهنقول ليه بقى نسمع إن- ليه نقول مثل ما يقول عشان المتعة اللي جاية بعد شوية آه، ابن جريج كان بيقول كلمة جميلة جدا يقول حدثت أن ناسا كانوا فيما مضى كانوا ينصتون للتأذين كإنصاتهم للقرآن فلا يقول المؤذن شيئا إلا قالوا مثله يا الله تبيع الأجور والتحف والهدايا تحف الملك وهدايا الملك في السماع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه خلي بالكم احنا لسه ما صليناش واحد سمع المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد راح قايل إيه بعد الشهادة راح قايل إيه وأنا أشهد أن لا إله لسه بقى هيقول عم المؤذن لسه هيقول حي على الصلاة وهو هيتابعه في الحيحلة صاحبنا إيه غفر له من ذنبه قبل أن يسمع حي على الفلاح بالله عليكم النفوس اللي داخله بالنفسيه ديت اخبارها ايه قبل ما يدخل على حي على الفلاح مستمتع بيه غفر له غفر له ده بقى ايه عدانك انت تقولي طب والرجاله والنساء يا شيخ انت لو قلت انت لو عشتي اصلا العيشه الاوليه ديت هتلاقي نفسك في حته تانية خالص غفر له ذنبه يا الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى اول حاجه بنقول ان ان الاذان من العطايا اللي فيه غفران الذنب غفران الذنب يا الله انت لسه ما صليتش لا عشان تعرف قيمه الصلاه اذا كان اللي حواليها كده امال هي ايه ولذلك في بعض الناس لا يجد صلاته ولا يجد خشوع ولا يجد راحه ولا يجد اي حاجه الا في المسجد حتى لو هي بنت فممكن تصلي في المسجد اه تصلي لان هو ده المقصد المقاصد يعني حضور الايه القلب لكن هي تتدرب ان تصلي في البيت ولا تمنع من الصلاه في المسجد اذا كان ثم مصلحه اعلى لها ولقلبها عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله خذوا بقى العطايا الثانيه اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله لأن المؤذن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح احنا ما بنقولش زيه حي على احنا بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أتحول من حالي الآن إلى حال آخر من حال الكسل إلى حال النشاط من حال ترك الصلاة وعدم التلبس بها إلى حال التلبس بها إلا بقوة من الله تدفعني إلى هذا ولا أتحول من رياء إلى إخلاص ومن بدعة إلى اتباع إلا بقوة من الله تعينني وبستر من الله لا حول ولا قوة إلا بالله مش أنا اللي بص... أنا مش مجرد إن أنا بصلي وخلاص لا الله انتشلني مما أنا فيه وبقوة منه دفعتني فكان لي حول مختلف ثم قال حي على الفلاح أي المؤذن فقال لي قال المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال المستمع الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله أي المؤذن قال لا إله إلا الله من قلبه يعني لا معبود بحق إلا الله قال النبي دخل الجنة إذا قال دخل الجنة يعني لو ماشي مع المؤذن كده إذا عندك فرص يا نجم كل يوم خمس فرص لدخول الجنة كده كده من باب بس إيه أبواب الإيه المؤذن باب الأذان بس وتيجي في الآخر الضياعة أنت بتهزر أنت بتهزر ما ينفعش اللي أنت فيه ده ما ينفعش انك تضيع الخير ده يا الله على الجمال طيب الراجل أذن ومشينا معاه قلنا واحدة خدنا غفر له ذنبه والتانية دخل الجنة في تاني في الأذان ولا ندخل بقى على اللي بعده لا استنى يا عم احنا لسه عدينا الأذان ده مستعجل ليه يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يا سلام على الجمال من صلى على النبي بعد الأذان صلى الله عليه عشرا وشوف الجمال بقى وبعدين الموطن ده موطن روعة وتخيل الله يصلي عليك الله سبحانه وتعالى يصلي عليك والصلاة من الله فيها الرحمة وفيها الذكر الحسن تخيل بقى ربنا لما هيصلي عليك ايه اللي هيحصل لك تروح لآية الأحزاب عشان تفهم ايه اللي هيحصل لك هتخرج من الظلمات إلى النور هتلاقي في ظلام ما في قلبك وروحك وغلق التفكير والتوفيق وقلة البصيرة وقلة الإرشاد والرشاد هتلاقي الحاجات دي بتنور ليه؟ لأن الله صلى عليك وإذا صلى عليك يخرجكم من الظلمات إلى النور بتلك الصلوات يبقى دي من ضمن الحاجات اللي انت معرض ليها يبقى هتنور يا نجم ليه لأن الصلاة نور طيب خلاص كده ننقل بقى على اللي بعدها اصبر لسه في تاني مع الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا ثم سلوا الله لي الوسيلة دي مكانة في الجنة فإنها منزلة في الجنة في مكان في الجنة اسمها إيه؟ المكانة كده اسمها الوسيلة لا تنبغي لأحد من عبادي إلا, إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يا الله على المتعة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة وبما إن هي حلت له الشفاعة يبقى هنا في كذا حاجة أول حاجة إنه كان يستحق العقاب لأن يعني إيه يشفع تقول لك إيه والله أنا مقدم ورقي عاوز حد يشفع لي عاوز حد يشفع لي إن أنا أدخل بدري للدكتور يعني أنت لا تستحق إن في واحد يتوسط ليك ينقلق ينقلك من الدرجة الأدنى للدرجة الأعلى فكأنك مستحق إنك تكون إنك يفوتك خير معين فتأتي دعوتك دعوتك بعد الأذان للنبي تعديك وفيها معنى آخر هو تجديد الوفاء اليومي خمس مرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات بتعلن إنك لسه وفي ومشغول برجاء رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم في معاني كده رجاها أرجو أن أكون أكثرهم تبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أنا نفسي أكون أكثر الأنبياء عندهم أتباع فديتي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم أمنية النبي لما يقول لك لا تسودوا وجهي أمنية النبي أرجو أن أكون منهم فانك تجيب بقى امنيات رسول الله وتبدا انت تسعى في تحقيقها فلما يجي واحد يقول لك انت مهتم ليه بالقران مهتم ليه بصحبه القران وانك بتنشر الفكره ديت في الناس تقول انا احقق رجاء رسول الله اسعى في تحقيق رجائه وامنيته هو ده كان هو يحب كده وكان يتمنى كده الله اكبر فاذا ندرك كويس قوي ان موضوع ان كل اذان عندك عرض تاخد شفاعه رسول الله عندك عرض تاخد الشفاعه حلت له شفاعه ولمن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ان حلت له شفاعتي يوم القيامه يا سلام على المتعة كفاية كده على أذان يا عم لسه في تاني إيه بقى تاني أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة فادعوا يا طنط سيب الموبايل بقى ماسكة أختك وبتاع مش عارفة شفت العيش والله ده كنا جايبينه عند الفرن وما شاء الله لا قوة إلا بالله والعيش قد كده ومش عارف يقول الكلام ده كله بس والله خسسوه النهارده ومش عارف يقول الكلام ده كله والثانيه وبتاع شفت الخبيزه ده الخبيزه غليت لا غليت انت بتجيبي منين ابهاتي من عند المحطه راحت اللي هي راح الوقت يا طنط راح الوقت فادعوا لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه يبقى غفر لي ذنبه ويقول النبي وعد لي بالجنه وحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم واخد كل العطاءات دي اه ويلا يا سيدي ادعي بقى ادعي عاوز ايه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن يقول أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين إن المؤذنين يفضلوننا ده ايه بيكسبونا يعني ومعديين عشان واخدين أجر ايه الاجر اللي هم واخدينه يكفي يا جماعه يكفي ان الله مستعملهم انهم يعلون شعائر الله كل يوم الله العظيم المؤذنين دول يوم القيامه تلاقي اجور عجب عجب ليه تخيلوا كده تخيلوا انك تبقى قاعد مثلا في الحي بتاعك حي كامل قاعد مثلا في في أي حي من قاعد في زايد تخيل كده إن زايد النهاردة لم يرفع فيها الأذان لصلاة الفجر فأنت صاحي في البلكونه مستني الاذان مفيش اذان زيت كامله ما فيهاش اذان اه سبحان الله تخيل تبقى قاعد في امبابه كده ما تسمعش اذان وقاعد في العباسيه النهارده ما فيش اذان تخيل بقى ان ده يبقى يوم كامل تخيل تبقى دي 100 شهر تخيل تبقى دي حياه ان دي تبقى حياه نسال الله ان يحيي قلوب الذين يعيشون في بلاد الكفر ولا يسمعون اذان حتى يعلمون ما الذي فاتهم او بعض ما فاتهم فالعمق ده استيعابه رهيب انك تدرك كده الروح الروح يا جماعه ربنا فطرها ان هي محتاجه تسمع الشعيره دي كل شويه يا جماعه الشيطان لما بيسمع الاذان بيفر وبيجري يمكن ده احد اسباب احد اسباب نباح الكلاب عند اذان الفجر انت كده تلاقي مره كده في كلاب حواليكم في الحي خلاص تلاقي مره واحده كده كله بيهوهو كده عند الاذان صح فصلت لكم كده ايه ظاهره ممكن بعضكم مش عارفها السبب ايه ليه ييجوا كده ليه ليه الشوشره دي لان الشيطان يفر عند سماع الاذان فسبحان وهم يرون ما لا ترون إذا كان الشياطين بتفر معنى كده إنك مش هتسمع لما بتسمعش الأذان الشياطين بتاعة الحي في زايد إيه؟ ما بتمشيش الشياطين في النرجس ما بتتحركش خلاص ما لا ما فيش أذان لكن لما يكون ما في أذان تلاقيهم إيه؟ اتحركوا جير إيه؟ سبحان الله يفروا فلو ما بيعملوش إلا الحاجات ديت أهل البلاء اللي بيكونوا في الجب وفي جامعة يوسف لما بيسمعوا الأذان مما يطمئنهم سماع الأذان واسألوا أي حد دخل جامعة يوسف هيقول لكم قد إيه إن موضوع سماع الأذان ده كان بيشعرهم بهدوء ما وطمأنينة ما عبد الله بن عمرو بيقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون قل زيهم فاذا انتهيت فسل تعطى فسل تعطى يا الله على الجمال كل ده يا جماعه مع ايه احنا لسه اصلا ما توضيناش لسه مش اتوضينا ولا لسه دخلنا الخلاء وبقى قلنا بقى نتوضا عشان نبدا نتحرك سواء لو بنت تتحرك عشان تصلي في بيتها ولا راجل يتحرك عشان ينزل يصلي في المسجد كل دي عطاءات اه ناس فاتتهم والتانيين ايه حصلوها يعني جامعة يوسف يعني الجب السجن يعني فتخيلوا ان العمق ده في ده انا بكلمكم في فرد واحد يعني فرد واحد واحد سمع الفرد ده وركز وخد الاجور دي كلها اللي انا قلته ده يا جماعه من شويه في الاذان ده اللي انا قلته انتوا حاسين ان هو محتاج حد من اهل الاستقامه مركز قوي محتاج مجهود ضخم ولا هي حاجه عابره محتاج بس انك تكون متابع فيها اتعامل مع اتعامل مع الاذان زي رنه الموبايل هو انت لما حد يرن مش انت بتتابع بعينك كده ومين بيرن دي اه مامتي ده رقم لا ما اعرفوش مش مسجل ده مش عارف شكله الدليفري شكله كذا اتعامل مع اتعامل مع الاذان الرنه بس دي بدل ما تبقى رنه بصر دي رنه بصيره ده اتصال بالروح تفاعل معاه مش هياخد منك حاجه لكن هيديك كل حاجه طيب خلصنا الاذان وده المحطة الأولى خلي بالكوا ده ده ده ده دماغ البشر بتحاول تقرب بس عشان تفهم وإلا بقى العطايا اللي إيه خالق البشر ده حاجة تانية خالص حاجة خالقة تانية خالص يكفي من المكاسب إن الشيطان بيفر والشياطين بعيدة وبتبعد عنك ووسوستها بتقل حاجات كتير قوي طيب إيه اللي بعد العطايا دي؟ تعالى لي بقى بكرة عشان بقى إن إيه نكمل إن شاء الله مع بعض فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم السلام عليكم ورحمة الله